فاتقسم اليهود على نفسهم قسمين قسم منهم آه بيعتبر ان دي النسخة الصحيح اللي هي النسخة اللي في ايدينا حاليا وال- والنص الثاني اللي في العالم كله قال لك لا احنا ما بنفهمش عبري ما بنتكلمش عبري دلوقتي احنا ما بنف- مالناش دعوه غير بالنسخه اليوناني واخدين بالكم لما الكنيسه المسيحيه ورثت العهد القديم من اليهود كان من الاسهل لهم انهم يستعملوا قوي اي نسخه اليونانيه ما هو الناس كلها بتتكلم يوناني فخدوا النسخه السبعينيه وابتدوا يستخدموها خدتوا بالكم ازاي ابتدوا يستخدموها آه، لما جم البروتستانت اللي هم ترجموا الانجيل في آه، الايام الاخيره قالوا احنا ملناش دعوه بالنسخه السبعينيه لان دي عليها خلاف احنا ناخد الكلام اللي ما عليهوش خلاف لكن الخلاف اصلا خلاف قديم موروث واخدين بالكم ازاي فلما جم البروتستانت ترجموا راحوا مترجمين ال- النسخه ال- العبريه اللي ما عليهاش خلاف فعشان كده بقول لكم بامانه انا مش هقول هما بيزوروا في الكتاب المقدس وبي... ومن اسقط حرفا يسقط اسمه من ملكوت السماوات ما تنطبقش هنا واخدين بالكم بامانه انا بقول امانه ب- رايي قدام ربنا كده وخلاص لان الامانه تقتضي ان اقول الحقيقه اللي انا اللي انا شايفها ولكن ارجع اقول مره تانية انه احنا بنعتمد الكلام بتاع النسخه السبعينيه ليه كل الاباء اعتمدوه ومش بس كده يمكن لما اجي اقول كل الاباء اللي في الكنيسه اعتمدوه ابقى انا بقلل من قيمه الكلام اللي في ايدي اقول لكم ليه لان آه، بولس الرسول و- واللي كتبوا العهد الجديد لما جم ياخدوا اخدوا منين اخدوا من السبعينيه اخدوا من السبعينيه لو في وقت انا هوريكم الكلام ده آه، مثلا يجي داود يجي بولس الرسول يقول لك ايه وكما قيل في المزمور ويروح قايل الايه لما تيجي تاخد الايه اللي جابها بولس الرسول وترجع للمزمور ما تلاقيش هي نفس الايه ليه وطبعا دي احنا ممكن هور- هوريكم خلافات من دي كتير ليه هتلاقوا النص اللي جابه بولس الرسول مش النص العبري النص اليوناني ليه طب وليه في خلاف ما بين النص العبري والنص اليوناني ليه اديكم مثال لما جم السبعين شيخ يترجموا مثلا لقوا ان في حاجه اسمها تابوت العهد ده موجود جوه آه الخيمه او جوه الهيكل فلقوا ان تابوت العهد ده متغطي بحاجه اسمها الغطا او الكافورت الكلام ده اللي عايزين تعرفوا تفاصيل ده هياخد وقت طويل عشان نقدر ندرس ايه ايه فكره الخيمه وايه الحاجات اللي موجوده جوه الخيمه لكن ببساطه كده لو انا قلت ان تابوت العهد عليه غطا طب وايه يعني ما اي صندوق في الدنيا عليه غطا واي علبه في الدنيا عليها غطا ولكن هذا الغطا واخدين بالكم كان هو اهم حته في الخيمه واخدين بالكم اهم لدرجه انه كانوا يسموا الخيمه بيت الغطا يسموها كده مسكن الغطاء يبقى الخ- الغطا ده اللي محطوط على تابوت العهد ده مش عباره عن غطا على صندوق لا ده موضوع مهم قوي ده موضوع يحمل معنى الكفاره واخدين بالكم عشان كده اسمه كفورت غطا طب هنقول الكلام ده كله ازاي لما يجي 70 شيخ يترجموا عايزين كلمه تقول كل الكلام اللي انا قلته ده كان الغطا ده غرقان دم كان دايما يرشوا عليه دم الذبايح طيب يبقى الدم مغطي طب ايه ده ايه ده احنا عايزين نوصل لايه عايزين نوصل ان احنا فشلنا اصل كان جوه التابوت في لوحي الشهاده لوحي الشهاده كانوا جوه كان المقصود ان احنا نقول ان احنا يا رب فشلنا في تنفيذ هذه الوصايا اللي موجوده جوه التابوت احنا فشلنا في ان احنا ننفذ الوصايا واحنا مفروض يتحكم علينا بالموت ولكن هناك دم مغطي ها مغطي العيوب اللي فينا واحنا طول ما احنا متغطيين بالغطا احنا بنجد رحمه قدامك قولوا لي كل الكلام ده اتقال ازاي هيترجم ازاي الكلام ده كله كل الكلام ده هم فاهمينه اليهود من كلمة كفرت كفرت اللي هي من كفر اللي هي من كفارة يعني يغطي طبعا الكلام ده لما يجوا يترجموه ملوش معنى فاتفقوا على تسمية الغطا كرسي الرحمة ده الكرسي لانه عرش لان تابوت ده بيشير لعرش الله والرحمة لان الدم هو اللي اداني او اظهر لي رحمة ربنا فلما نيجي نرجع للترجمة العبري هنلاقي الترجمة هنا غطاء لما تيجوا تشوفوا نسخة سبعينية لما تشوفوا نسخة سبعينية والنسخة السبعينية دي هتلاقوها في الترجمات الكاثوليكي او الترجمات بتاعتنا احنا هتلاقي ان الترجمة ما بيقولش غطاء بيقول كرسي الرحمة لانه جابوها منين جابوها من النسخة السبعينية خدتوا بالكم من ال... ليه الترجمة مختلفة لانهم كانوا بيترجموا ترجمة معاني وليس ترجمة ترجمة مش ترجمة حرفية مثال تاني في مزمور استعمله بولس الرسول المزمور ده بيقول سقطت اذني سقطت اذني طب يعني ايه سقطت اذني دي انتوا فهمتوا حاجه لما قلت كده ما ملهاش معنى لكن هم فاهمين كلمة سقبت أذنية دي ايه معناها لما واحد يدرس الناموس ده كله والتوراة يفهم يعني ايه سقبت أذنية لما يجي عبد من العبيد يبقى م- آه مستعبد لمدة ست سنين ويجي في سنة سبعة ياخد الحرية لو العبد ده جه لسيده وقال له انا مش عايز امشي انا فرحان بيك وفرحان بعبوديتي ليك وانا هلاقي حد يحبني اكتر منك يقول له انا عايز تقعد يقول له عايز اقعد تقعد على طول يقول له اقعد على طول انا وزوجتي واولادي وكل ما املك تبعك كلام نهائي كلام نهائي بحريتك يقول له بحريتي يروح واخده على الباب ويروح خارم ودنه ويحط فيها مسمار في الباب يعني علامة على انه بقى تبعه طول العمر ادي كلمة سقطت اذني طب لما يجي المزمور يقول سقطت اذني طب احنا هنفهم فيها ايه دي الناس بره هيفهموها ايه لما جت الترجمه السبعينيه ترجمها ترجمتها ترجمه غريبه خالص قالت هيأت لي جسدا ادتني جسد لان كلمه سقطت اذني دي كانت نبوه عن عمل المسيح ان هو اصبح عبد بارادته لربنا وعشان كده بولس الرسول اقتبسها في الحته دي انه كان بيتكلم على ان المسيح اخذ له جسد فقال ما هو المزمور قال من زمان هيأت لي جسدا مع ان لما ترجع للمزمور هتلاقي المزمور يقول سقطت اذنيه يعني صار عبدا بارادته فنقدر من هنا نقدر نفهم حاجه بقى ال- انتوا عايزين تلاقوا معنى او تلاقوا الصوره اتجسمت قدامك تقوم تقدر تفهمها حط قدامك النسخه العبريه اللي في ايديك ده اهي اللي هي الترجمه البيروتيه وحط قدامك نسخه سبعينيه لما نحط الاثنين قصاد بعض نلاقي الصورة بتتبلور والمعنى بيتجسم وبيوضح اه الترجمة الكاثوليكي ما في في ترجمات كاثوليكي اه اه اه لو معاكي آه، 60 70 جنيه اجيب لك واحدة موجودة في المكتبة النهارده نسخة جديدة ب 60 حاجة و60 جنيه فطبعا اذا كانت بحاجة و60 جنيه يبقى ناخد الترجمة البيروتية دي احسن اولا كويسة وكويسة وبنت حلال وب 2 جنيه ولا ب 3 جنيه لكن هي هي اصلا مدعمة زي الغريب في العيش ال- المدعم انتوا فهمتوا اللي انا اقصده دلوقتي فالخلاف هنا ما هوش خلاف عقيدي بيننا وبينهم في الحته دي ولكن خلاف تاريخي ولكن احنا بنعتمد النسخه السبعينيه لان اصلا العهد الجديد معتمدها انا مش انا مش هقعد اقول آه، يعني دلائل كتيره لكن اللي عايز يقرا في موضوع ال- الاسفار المحذوفه هيلاقي في كتب كتير في الموضوع ده انا مش عايز اخش في اثباتات ولكن عايز اقول بس ان بولس الرسول لما اقتبس اقتبس من السبعينيه وكل الكتاب بتوع العهد الجديد اقتبسوا منين من السبعينيه فده اقتبسوا من السبعينيه فاذا هم اعتمدوها واذا كان هم اعتمدوها يبقى احنا كمان لازم بالتالي نعتمدها ماشي لما نيجي نعتمدها ناخد اول جزء انا هقرا معاكم ومع شويه تاملات صغيره الجزء ده اللي هو اول جزء محذوف في الاصحاح ثلاثة اللي هم رموا فيه الثلاث فتية فاتون النار واخدين بالكم احنا كنا في الترجمة البيروتية اللي في ايديكم هتلاقوا انها وصلت لحد ما قال وسقط هؤلاء الرجال الثلاثة آه، شدرخ وميشخ وعبدناغو في وسط اتون النار وبعدين الترجمة البيروتية تكمل تقول ايه حينئذ اندهش نبوخذ نصر الملك وقام بسرعة واجاب وقال لعظمائه الم تكن الم نكن القينا ثلاثة رجال في وسط النار بين الايتين دول وبعض في صلاة قالوها الثلاث فتية في اتون النار دي محذوفة وهذه الصلاة بنصليها في الكنيسة باستمرار يوميا بنسميها الهوس الثالث الهوس الثالث يعني التسبيحة الثالثة لان احنا عندنا اربع تسبيحات يومية بنقولها وسبع تسبيحات انتوا انتوا فاكرين في سبعة واربعة ايام في في كياهك نعمل سهرات اسمها ايه سبعة واربعة يعني ايه سبعة واربعة التسبيحة اللي احنا بنسبحها كل يوم في القداس بتشتمل على اربع تسبيحات كلمة تسبيحة بالقبط يعني هوس فهي اربع هوسات كل يوم بنقول الاربع هوسات دول الهوس الاول الهوس الثاني الهوس الثالث والهوس الرابع ودول مزامير او تسبيحة موسى اللي اللي قالوها بعد ما عبروا البحر الاحمر واخدين بالكم الهوس الثالث بالذات احنا واخدينه من هنا من تسبيحة ثلاث فتية في اتون النار طب وايه السبعة التانيين دول بقى احنا قلنا الار- الاربعة اربع هوسات طب والسبعة دول يطلعوا ايه كل يوم له تسبيحة شكل مش هدخلكم في المتاهات دي ولكن كل يوم له تسبيحة مختلفة في تسبيحة يوم الاثنين تسبيحة يوم الثلاث تسبيحة يوم الاربع ففي ليلة سبعة واربعة بناخد الاربع حسات دول بنقولهم زائد السبع تسبيحات بنقولهم ونقول 30 عليهم واخدين بالكم يبقى الليلة اسمها ليلة سبعة واربعة ستة دي ايه بقى فين دي لا لا لا لا لا, لا هم بيقعدوا ينقوا شوية تسابيح منتخبة من يوم الاثنين ومن يوم الثلاث ومن يوم الاربع ومن يوم الخميس لا لا ده موضوع تاني لا ده موضوع تاني لا لا ده ده موضوع تاني لا هو احنا بنتكلم على الايام احنا بنقول 30 على الاثنين و30 على الثلاث 30 على الاربع المهم في الاربعه هم الاربع هوسات واحد منهم اللي هو الهوس الثالث ده متاخد من هنا واخدين بالكم ازاي تعالوا نشوف ال- التسبيحه الجميله اللي قالوها الثلاث فتيات فكانوا يتمشون في وسط اللهيب مسبحين الله ومباركين الرب لو علقت على الايه دي اقول ايه هكذا ينبغي ان نجتاز اي تجربه تعدي بينا لكن لما بتعدي علينا التجربه احنا بنعمل ايه عاده بنقعد نشتكي وبنشتكي لطوب الارض ده انا تعبان ده انا تعبان ولكن مش ده الحل الحل ادخل جوه اوضتي واسبح وابارك الرب ده الحل الصح لما تناموا في اتون النار كانوا بيسبحوا وده اللي عمله دانيال لما حصلت المشكلة راح جثى على ركبتيه ناظرا الى اورشليم وقواه مفتوحة و- وصلى وحمد ما هو ده اللي- ده مكتوب باليوناني النسخة اللي هو اللي هو مك- النسخة العبرية ملوش فيها الجزء ده لكن اتلقى في الجزء الجزء بتاع السبعينية فده اضيف بعد ما عذرا جمع هي دي المشكلة ان ال- الجزء اللي اللي جمعه عذرا هو ده اللي في ايدينا ده اللي معتمد الجزء اللي اضيف بعد عذرا قالوا ده مش معتمد السبعينية اعتمدته وترجمته لكن ال- ال- النسخة العبرية ما ترجمتوش ووقف عزريا وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا وحميد واسمك ممجد إلى الدهور لأنك عادل في جميع ما صنعت وأعمالك كلها صدق وطرقك استقامة وجميع أحكامك حق وقد أجريت أحكام حق في جميع ما جلبت علينا وعلى مدينة آبائنا المقدسة أورشليم لأنك بالحق والحكم جلبت جميع ذلك لأجل خطايانا إذ قد خطئنا وأثمنا مرتدين عنك واجرمنا في كل شيء ولم نسمع لوصاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما اوصيتنا لكي يكون لنا خير باختصار ممكن أترك الخص الكلام ده كله بانه ايه في واحد بيقع عليه مشكله واخدين بالكم ازاي ابسط حاجه انت عملت كده فيا ليه يا رب انت ليه ظلمتني انا عملت اللي يستاهل انا ما عملتش حاجه يستاهل عليها ده كله انا عملت ايه يا رب يستاهل عليه ده كله ها لكن الطريقه الصلاه الصغيره اللي احنا سمعناها دي آه، لها روح مختلفة تماما لما بقف قدام ربنا اقول له ها انا اخطيت انا اخطيت عشان كده انت جبت عليا كل ده واخد بالكوا ازاي ال- ال- ده الفرق ما بين صلاة اللص اليمين وبين تجديف اللص الشمال اللص الشمال قال له ايه قال له ان كنت ابن الله نزلنا مش كده واللص اليمين قال له ايه نحن بعدل جوزينا واما هذا اه يبقى ال... وعلى فكره ما زال يعني الكلام اللي بيقوله اللص ال- اليمين واللص الشمال احنا ما زلنا بنعمله لحد النهارده كل ما واحد فينا يقع في مشكله ان كنت صحيح ربنا حل لي المشكله كده عمرنا ما هنتبرر عمري ما هتبرر كده ولكن الكلام الصح عايز تتبرر اعمل زي اللص اليمين اعمل زي العشار اللهم ارحمني عن الخاطئ انت ما تبررش نفسك انت ما تبررش نفسك انت ما تقفش قدام ربنا وتدينه وتبرر نفسك اقف قدام ربنا واعترف بخطيتك يوم ربنا يبررك دي الطريقه الصح في التعامل مع الله وبعدين يقول له ايه فجميع ما جلبت علينا وجميع ما صنعت بنا انما صنعته بحكم حق فاسلمتنا الى ايدي اعداء اثمه وكفره ذوي بغضاء وملك ظالم شر من كل من على الارض والان ليس لنا ان نفتح افواهنا فقد صرنا خزيا وعارا لعبيدك والقانتين لك فلا تخزلنا الى الانقضاء لاجل اسمك ولا تنقض عهدك لا تخزلنا الى الانقضاء ما تسيبناش يا رب ده ده ده ده ده, ده عمال ده لجاجه لجاجه هو الطلبه الطلبه مش مره واحده لجاجه مش ده اللي ربنا علمه لنا ان احنا نطلب بلجاجه آه، ولا تصرف رحمتك عنا لاجل ابراهيم خليلك واسحاق عبدك واسرائيل قديسك يمكن عشان كده البروتستانت شالوا الحته دي لان دي فيها شفاعه وهم بيزعلوا من حته الشفاعه خالص آه، لكن واضح هنا لاجل ابراهيم حبيبك واسحاق ويعقوب الذين قلت لهم انك تكثر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر لقد جعلنا ايها الرب اقل عددا من كل امه ونحن اليوم اذلاء في كل الارض لاجل خطايانا وليس لنا في هذا الزمان رئيس ولا نبي ولا قائد ولا محرقه ولا ذبيحه ولا تقدمه ولا بخور ولا موضع لتقريب البواكير امامك ولنيل رحمتك ولكن لانسحاق نفوسنا وتواضع ارواحنا اقبلنا وكمحرقات الكباش والثيران وربوات الحملان السمان هكذا فلتكن ذبيحتنا امامك اليوم حتى ترضيك فانه لا خزي للمتوكلين عليك خدوا بالكم من ان لما كانوا بيقدموا ذبائح كانوا بيقدموا ذبائح كباش وحملان وتيران وبقر مش كده ذبائح حيه ولكن هم هنا مت... بولس الرسول لما قال لنا قدموا انفسكم ذبائح ايه ذبائح حيه مش كده لكن هنا دول كانوا بيقدموا نفسهم ذبائح فعلا دي ذبائح مش حيه دي ذبائح ميته ذبائح م- محروقه بالنار فقالوا له اقبلنا كذبيحه آه، إنا نتبعك الآن بكل قلوبنا ونتقيك ونبتغي وجهك حلو خالص احنا قدام ربنا نقول له يا رب احنا وراك بكل قلبنا فلا تخزنا بل عاملنا بحسب رأفتك وكثرة رحمتك وانقذنا على حسب عجائبك واعطي المجد لاسمك أيها الرب وليخجل جميع الذين أروا عبيدك المساوئ وليخزوا ساقطين عن كل اقتدارهم ولتحطم قوتهم وليعلموا أنك أنت الرب الإله وحدك المجيد في كل المسكونة ولم يزل خدام الملك الذين ألقوهم يوقدون الأتون بالنفط والزفت والمشاقة والزرجون فارتفع اللهيب فوق الأتون تسعا وأربعين ذراعا وانتشر وأحرق الذين صادفهم حول الأتون من الكلدانيين أما أصحاب عزاريا فنزل ملاك الرب إلى داخل الأتون وطرد لهيب النار عن الأتون وجعل وسط الأتون ريحا ذات ندى تهب فلم تمسهم النار البتة ولم تسؤهم ولم تزعجهم حينئذ سبح الثلاثة بفم واحد ومجدوا وبارك الله في الأتون قائلين أدي التسبيحة بتاعت الشكر مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا وحميد ورفيع إلى الدهور ومبارك اسم مجدك القدوس ورفيع إلى الدهور مبارك أنت في هيكل مجدك القدوس ومسبح وممجد إلى الدهور مبارك أنت في عرش ملكك ومسبح ورفيع إلى الدهور مبارك أنت أيها الناظر الأعماق الجالس على الكروبين ومسبح ورفيع الى الدهور مبارك انت في جلد السماء ومسبح وممجد الى الدهور باركي الرب يا جميع اعمال الرب سبحي وارفعيه الى الدهور باركوا الرب يا ملائكة الرب سبحي وارفعوه الى الدهور بارك الرب ايته السماوات سبحي وارفعيه الى الدهور بارك الرب يا جميع المياه التي فوق السماء سبحي وارفعيه الى الدهور بارك الرب يا جميع جنود الرب سبحي وارفعيه الى الدهور بارك الرب ايها الشمس والقمر سبحا وارفعاه الى الدهور آه، بقيت التسبحة سبح الرب وبارك الرب ايتها الينابيع والمياه والجبال والتلال والبروق والسحب ازاي انا عايز اسال سؤال ازاي الطبيعه دي بتبارك ربنا وتسبحه هل فعلا الشمس احنا بنقعد نرتب الترتيبه دي كتير قوي هل معقول ان الشمس تقعد تسبح ها في شخصنا الكلام ده 100% صح المعنى ان انا لما بشوف الشمس واشوف القمر واشوف اعمال ربنا اقول اذا كان الجمال ده كله انت خلقته يا رب يبقى انت ايه يبقى انت شكلك ايه لما الواحد يتفرج على منظر طبيعي جميل, جميل آه وديان وبحيرات وثلج و... و... ده, ده خلقة ربنا دي عجيبة عجيبة لما الواحد يقف يتفرج على الجمال ده كله وما يكونش بس مليان آه، حقد و- ومرار من جواه لان طبعا الواحد لو مليان مرار من جواه هيتهيأ له ان الدنيا كلها فظيعه ال- البرد يشتكي منه الحر هيشتكي منه والميه يشتكي منها والشمس يشتكي منها لكن ال- اللي قلبه جواه فيه تسبيح اللي, ج- اللي اللي قلبه جواه فيه فرح بربنا هيشوف جمال ربنا في كل خلقه ايد ربنا ويشوف جمال في كل حاجه في كل حاجه هيشوف فيها جمال البرد هيشوف فيه جمال والحر هيشوف فيه جمال الجبل هيشوف فيه جمال ويشوف انها بتسبح ايد ربنا او بت- بتظهر نقولها بطريقه ثانيه بدل اقول بتسبح ايد ربنا اقول انها بتظهر مجد وقدره وعظمه ربنا في خليقته ال ال ال ال ده الواحد بس يقعد يسرح كده في المناظر ربنا بيعملها حواليه في الطبيعه يلاقي ايد ربنا عجيبه فدي بتظهر مجد آه لو الواحد آه نفسيته من جوه في سلام بينه وبين ربنا هيشوف ايد ربنا بوضوح في كل حاجه في الطبيعه ويبقى ماشي فرحان ويقول له المجد ليك يا رب انت عملت كل ده المجد ليك يا رب انت عملت كل ده يبقى احنا اللي بنمجد لما بنشوف عمل ربنا واخدين بالكم ازاي فكلمه هنا سبحيه مش معناها ان الشمس هتقف تسبح لا ولكن معناها انا اللي هسبح ربنا على ايده وعلى عمله آه، دي القصه او ده التسبيح انا مش هقراها لكم بعد كده ان هي دي كده آه، باختصار احنا قلناها بعد كده آه، في اصحاح 13 و14 اصحاح 13 في قصه اسمها قصه سوسنه العفيفه قصه سوسنه آه، هقولها لكم باختصار راجل اسمه يويقين متجوز واحدة اسمها سوسنة ودي كانت إنسانة طهرة ولكنها كانت على جانب كبير من الجمال فالراجل ده كان أغنى واحد في سبي بابل كان غني جدا وكان عنده زي حاجة زي قصر بجن- بجناين حواليه وبتاع ففتح بيته للقضاة عشان يخشوا يحكموا ل- للشعب القضاة هنا طبعا يعني ال ال ال ال الانتقادات اللي بتوجه لهذا الجزء من سفر دانيال المحذوف آه، يقولوا ازاي يكون آه، الشعب موجود في السبي ولهم قضاة مش القضاة هنا انهم يحكموا بالاعدام او يحكموا بال القضاة هنا معناها ببساطة ايه انهم يحكموا حسب الشريعة واخدين بالكم ف و- ومش بعيد اطلاقا ان يكون آه، يعني يدولهم هذا الحق كنوع من آه، الحكم الذاتي انتوا حكموا بينكم وبعض حسب شرعتكم او انتوا قاعدين هنا قاعدين هنا لكن انتوا حكموا بينكم وبين بعض فلان القضاة بتوع اسرائيل دول كانوا معوجين فلما دخل القضاة كان في اتنين منهم اشرار الاتنين دول دخلوا البيت فطمعوا في هذه الانسانة الطاهرة اللي اسمها سوسنة فقعدوا يدبروا مؤامرات ازاي يعني آه، يغلطوا معاها فانتهزوا فرصة ان هي كان عندهم آه، زي آه، بحيرة بتتحمى فيها واستنوا لحد لما هي صرفت ال- الجواري بتوعها يجيبوا لها العطور وكده وهجموا عليها قالوا لها يا اما آه، تغلطي معانا يا اما هنقول انك انت كان معاكي واحد ومحدش طبعا هيكذبنا لان احنا قضاه فقالت لهم الاثنين اصعب من بعض ان انا اغلط او ان انا آه، تقولوا عليا كده ولكن المؤمن انا ما اغضبش ربنا ورفضت الغلط فصرخت فتلموا عليها الناس فالشيوخ قالوا احنا ظبطناها مع واحد ولانه كان اقوى مننا واحنا شيوخ هرب من سور الجنينه واحنا ما طلناهوش فجم تاني يوم وحكموا عليها بالرجم شهاده شيوخ ف وهي ماشيه في الموكب بتاعها عشان يرجموها كان دانيال واقف و روح ربنا حركه وده مش غريب ان روح ربنا يحركه لانه مليان من روح ربنا وحس ان الموضوع كله عباره عن افتراء وقال لهم انتوا الاثنين ناس آه، مغلطين آه، هي كانت عايزه تزني مع واحد قالوا له اه قال لهم طيب ابعدوا الاثنين عن بعض خد كل شيخ في حته قال له انت ظبطتها تحت اي شجره فقال له شجره السنديان السنديان دي شجره حجمها قد ايه حاجه ضخمه قوي طيب راح جايب الشيخ التاني ومشى ده قال له انتوا ظبطوها تحت اي شجره فقال له اسم شجره قد كده فقال لهم اتفضحتوا وطبعا اتفضحوا هما الاثنين والناس رجموهم هما بدل ما يرجموا هذه الانسانه الطاهره القصه بتاعت سوسانه دي هنقراها في ليله ابو غلامسيس اشمعنى بقى في ليله ابو غلامسيس ها ليله ابو غلامسيس اللي هي ليله الجمعه الكبيره الجمعه الكبيره بالليل انتوا عارفين كلمة ابو غلامسيس دي جاية من فين؟ ها؟ apocalypsis apocalypsis اللي هي الرؤية لان احنا بنقرا في الليلة دي سفر الرؤية فهذه الليلة بنقرا فيها قصة سوسنة وبنقرا فيها سفر الرؤية اشمعنى الاثنين دول؟ لان سفر الرؤية بيكلمني عن السماء مش كده؟ والمسيح دلوقتي المفروض ان هو انطلق الى السماء في الليلة دي طب ليه بنقرا قصه سوسنه ها البراءه اه بعد الم- بعد المحاكمه المغرضه وال آه، والشهاده اللي كلها كذب لانهم شهدوا على المسيح شهاده زور مش كده ما هم دول قضاة اسرائيل اللي حكموا على سوسنه لغرض في نفسهم هم نفسهم اللي حكموا على المسيح لغرض في نفسهم فاحنا بنقرا هذه القصه ليله ابو غلامسيس عشان هذا الموضوع وكما ظهرت براءة سوسنة ظهر آه، مجد المسيح بعد كده آه، الإصحاح ال 14 بيكلمني عن قصتين تانيين ظهرت فيهم حكمة دانيال القصة الأولانية اسمها قصة بال آه، بال ده اللي هو البيل بيل اللي هو الإله بتاعهم فده كان الكهنة بتاعهم بي آه، بيعملوا حركة كده ظريفة يقولوا الإله بتاعنا ده إله حي وهو معمول هو تمثال معمول من نحاس وحجر وكده قالوا لله تعالى ده اله حي وبياكل وبيشرب ويحطوا له كل يوم آه، قد ايه قمح وقد ايه آه، خمر و... والاله طبعا ونبوخذ نصر فاكر ان الاله بياكل كل ده لانه بيقفل البي... ال- ال- البيت بالليل يصحى الصبح يلاقي الاكل ده كله متاكل ففاكر ان الاله حي وهو ع- اصلا عنده ال- الميل انه يصدق انه الاله ده اله حي طبعا كل الكلام ده كان بيروح للكهنه من ابواب سريه يجوا بالليل يروحوا واخدين الحاجات دي كلها آه، دانيال قال له يعني ده مش اله حي ولا حاجه ما صدقش فجا حط ال- الاكل بالليل وجا دانيال رش نوع من الرماد على ال- الارضيه جم الصبح لقوا الاكل متاكل لكن لقوا الارض آه، فيها اثار رجلين واتكشفت اللعبه القصه الثانيه آه، قصة تنين والتنين ده نوع من الحيوانات غالبا المائية او تعبان ما حدش يقدر يجزم دلوقتي ولكن الظاهر كان حاجة متوحشة جدا فجاء قال له طب انت اثبتت لي ان اللي فات ده كان نحاس وكان حجر طب وده هو ده بيتحرك وبياكل في الناس اهو يعني. ف ع- قال له طب انا ممكن اموته لك يعني وعمل فعلا يعني آه، تركيبه كده من زفت وشحم وحاجات كده وراح رميها له ومات فالكهنة بتوع الأوثان زعلوا جدا وقالوا إن الملك اتحول ليهودي فقالوا له ادينا دانيال عشان نموته الراجل عشان يثبت إن هو مش يهودي ولا حاجة ادالهم دانيال فرموه في جب أسود لمدة ست أيام دي القصة الثانية غير الأولانية فرموه في جب أسود ودي كان لسه شاب دي غير الثانية الثانية اللي احنا على فكرة اللي احنا قلناها دلوقتي دي اللي هي بتاعت صح ستة ده كان دانيال عمره فوق 90 سنة لأن ده كان أيام داريوس أيام داريوس لكن دي ايام نبوخذ نصر ده الفرق بين القصتين فرموه في جب الاسود لمده ست ايام وفي خلال هذه الست ايام طبعا كان ممكن يموت من الجوع ولكن ال- القصه ايضا تذكر ان ربنا جاب حبقوق النبي من اورشليم وجايب له اكل معاه واداهوله في الجب الاسود وبعد لما ست بعد ما عدت ست ايام جاله الملك واكتشف ان هو لسه عايش مفيش اي حاجه فرمى فعلا نفس القصه انه رمى نفس اللي قاموا بالمؤامره رماهم في جب الاسود دول الاصحاحين اللي ناقصين اللي هم قصه سوسنه نسميهم اصحاح بتاع سوسنه والاصحاح الثاني بال والتنين وزائد الصلاه بتاعه الثلاث فتيه دي الاجزاء المحذوفه من سفر دانيال احنا قلنا النهارده نخليها قصص آه وفرفشه لان الدور اللي فات كان صعب شويه و زي ما بقول بنعمه ربنا كده تيجوا الاسبوع اللي جاي جاهزين لان اصحاح تسعه صعب حبتين مش مش هقول صعب قوي لا مفيش حاجه صعبه قوي ولكن عايزه يعني ناخد بالنا من تقسيم ال 70 اسبوع ونقعد نرسم ون ونخطط عشان نشوف ازاي 70 اسبوع دول بيتقسموا. اتفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الان الوحدانيين الهنا المبارك ربنا يسوع المسيح يا من غطيتنا يا رب بدمك وكفرت عننا اعطنا رب ان احنا نكون مقبولين امامك نعترف ليك يا رب بخطايانا وبان احنا يا رب اثمنا واخطانا وان يا رب كل ما يجرى علينا هو بحق اعطنا يا رب من فضلك هذه الروح ان احنا نقف قدامك يا رب معترفين بخطايانا طالبين رحمتك ربنا يسوع المسيح نشكرك من اجل كل ما تعطينا لانه يا رب بمحبتك وبعطاياك وبنعمتك احنا يا رب بنتحرك وبنوجد واحنا يا رب ايضا بنتحرك في اتجاه السماء ربنا يسوع المسيح اعطنا يا رب ان لا تمحى اسمائنا من سفر الحياة الأبدية وأن يكون لنا رب نصيب معك في عرشك ربنا يسوع المسيح اصرفنا مليين من كل بركة تجدنا في احتياج إليها بارك يا رب في ولادك بارك يا رب في حياتهم وفي بيتهم وفي كل ما تمتد إليه أيديهم شفاعة أم النور طاهرة القديسة مريم اقبلنا يا رب إليك واسمعنا لما نقول لك بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات الله الاب نعمه الابن الوحيد شركته وموهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام رب يكون مع جميعكم بسم الله والابن والروح القدس الا الواحد امين اصحاح تسعة اصحاح تسعة هنقسمه جزئين الجزء الاولاني عبارة عن صلاة وتضرع دانيال النبي والجزء الثاني النبوة اللي احنا بنسميها نبوة السبعين اسبوع فالصلاة نقراها وبعدين ناخد ال... اذا كان في شوية تأملات فيها نقولها بسرعة في السنة الاولى لداريوس ابن احشاويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكمالة سبعين سنة على خراب أورشليم خدوا بالكم من شوية ملاحظات في النص ده هنا واضح ان داريوس اللي هو يبقى خال مين كورش داريوس يبقى خال كورش كورش ده الملك الكبير اللي ملك على مادي وفارس داريوس ده مادي اللي هو اخو امه لان الام كانت مادية من مادي والاب كان فارسي من فارس فواضح من هنا ان داريوس يعني اخذ ملك بابل لكن الملك الكبير اللي هو كورش كورش كان بيملك على المملكة كلها وادى يعني نوع من المجاملة ادى لخاله الجزء بتاع بابل فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب الى ارميا النبي طبعا انتوا فاكرين ارميا ان ارميا تنبأ عن عدد السنين اللي هيقعدوها في السبي وهي سبعين سنة دي هتلاقوها في اصحاح خمسة وعشرين وفي اصحاح تسعة وعشرين من سفر ارميا دانيال حسبها من امتى
انتوا لو تاخدوا بالكم هي آه، اورشليم سقطت سنة 586 واتحررت وكورش رجع الشعوب آه، ال- اليهودية لبلدها سنة 536 يبقى الفرق قد ايه 50 سنة امال 70 سنة دي تيجي ازاي فاكرين ال 20 سنة دي تيجي ازاي من وقت ما اتسبى دانيال ما هو دانيال اتسبى في السبي الاولاني مش احنا قلنا في آه، السبي تم على اربع مراحل وفي المرحلة الاولى العطفة الاولى كان دانيال والثانية حزقيال معايا كده يبقى دانيال لما جه حسبها حسبها من فين من وقت ما هو راح للسبي واخدين بالكم ازاي ودي فعلا لما تيجوا تحسبوها هتطلع 70 سنه فهو آه، حسبها من دانيال دانيال آه، حسبها م- متاسف من ارميا لا ارميا قال 70 سنه صدق الراجل الكلام وقال يبقى انا كده خلاص يبقى هذه الايام هي الايام اللي ربنا هيرجع فيها السبي مره تانية يبقى هيرجعنا لاورشليم يعمل ايه بعد ما حسبها فوجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاه والتضرعات بالصوم والمسح والرماد عارفين المسح اللي هو ايه ها؟ يلبس خيش يعني يقلع هدومه ويلبس خيش وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت ايها الرب الاله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمه لمحبيه وحافظي وصاياه اخطانا واثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن احكامك وما سمعنا من عبيدك الانبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا واباءنا وكل شعب الارض لك يا سيد البر اما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان اورشليم ولكل اسرائيل القريبين والبعيدين في كل الاراضي التي طردتهم اليها من اجل خيانتهم التي خانوك اياها يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولابائنا لاننا اخطانا اليك للرب الهنا المراحم والمغفره لاننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت الرب الهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها امامنا عن يد عبيده الانبياء وكل اسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنه والحلف آه، اللعنه والحلف ده تعبير آه، كتير يقترن ببعضه يقول كده اللعنة جعلتك لعنة وحلفا يعني ايه الموضوع ده جعلتك لعنة يعني آه انا هعمل فيك الاماثل يعني يعني هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك يقوموا الناس يعني يقولوا ايه يحلفوا باللعنة اللي دخلت في حياتك فلما تسمعوا التعبير ده هتسمعوه كتير جعلتك لعنة وحلفا يعني ناس يحلفوا زي ما يقولوا مثلا ايه آه، يعني وحياة الخراب اللي حصل في بيت فلان ما هعمل الخطية دي احسن يجي لي ايه نفس اللعنة عشان كده هتلاقوها كتير كتير هتلاقوها في الكتاب جعلتك لعنة وحلفا فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك فسهر الرب على الشر وجلبه علينا لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم قد أخطأنا عملنا شرا يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك إذ لخطايانا ولأثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد أمل أذنك يا إلهي واسمع افتح عينيك وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك واضح انها آه، احنا مش هنقعد نتأمل في كلمة كلمة في الصلاة آه، كل واحد فيكم يتأمل فيها براحته